دبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي معا نرى قدرة الله في حكمته وحكمته في عظمته وعظمته في خلقه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين أرحم الراحمين أعظم العظماء أغنى الأغنياء أقوى الأقوياء سبحانه وتعالى وجل جلاله ما ظنكم برب رحمته وسعت كل شيء ما ظنكم برب غفور رحيم بر كريم ما ظنكم برب يعطيك بالحسنة عشر أمثالها ثم إلى سبعمائة ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها أو يعفو ما ظنك برب رحمته بلغت أن أدخل امرأة الجنة لأنها سقت كلبا ما ظنك برب يتنزل لك كل ليلة يدعوك ليحقق لك ثلاثة أشياء يقبلك إن كنت تائبا يغفر لك إن كنت مستغفرا يعطيك إن كنت سائلا يقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له حتى يخرج الفجر ما ظنك برب يستحي من خلقه وإله يستحي من عبيده نعم والله يستحي وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين سبحانه وتعالى وجل جلاله اسمه شفاء ذكره دواء أحبتي الليلة دي احنا هنتكلم في حاجة تبعا لعظمة خلق الله سبحانه وتعالى لكن المرة دي احنا هنتكلم في سلوك سلوك دب في المخلوقات منذ زمن هذا السلوك فطر عليه الخلق اللي هو ايه اللي هو ان في صراع الصراع ده موجود ولازم يبقى موجود تجد الصراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الهدى والضلال بين النور والظلام بين الرؤساء والمرؤوسين الأقوياء والضعفاء الأغنياء والفقراء في صراع الصراع ده يا ترى أسبابه ممكن تبقى إيه هتلاقوا إن أسباب الصراع بين المخلوقات هي نفسها الصراع بين البشر فهتلاقي المخلوقات بتتصارع في مخلوقات بتتصارع عشان الطعام والرزق وفي مخلوقات بتتصارع من أجل السلطة والقوة وفي مخلوقات بتتصارع من أجل آه الزواج وفي مخلوقات بتتصارع من أجل ريادة وسيادة الموقف يعني عايز يبقى زعيم نفس الأسباب دي هي نفسها اللي موجودة عند البشر هتلاقي في ناس واقفين بيتخانقوا على أنبوبة بوتاجاز أو بيتصارعوا عشان يحصلوا على رغيف خبز أو بيتنافسوا على منصب رئاسي أو بي بي يعني بيشتد التنافس والتصارع حينما تقرن أكثر من شهوة وأكثر من هوى في موقف واحد تخيلوا بقى لما يكون الصراع ده على أمة أو على دولة هيكون إزاي هذه الصورة سنجمعها الليلة دي والحلقات القادمة أيضا إن شاء الله عز وجل في صراع البقاء حلقتنا الليلة دي بعنوان صراع البقاء تسميها بقى البقاء للأصلح البقاء للأقوى البقاء للأزكى سميها زي ما تسميها لكن في صراع والصراع ده لازم بينتهي بفائز ومهزوم وفي حاجة أنا عايز أقولها لكم لكن بعد ما نشوف فقراتنا آه إن آه آه الصراع ده محدش هيقدر ينهيه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين لازم الناس هتفضل مختلفة والاختلاف ده قد يكون رحمة بين البعض وقد يكون نقمة على البعض الآخر لذلك المختلفين المختلفين يعني شكلا وموضوعا لا يرحمون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك قالوا المرحومون لا يختلفون لكن تعالوا نشوف فقراتنا الليلة دي فقراتنا الليلة دي الحقيقة احنا عندنا عدة فقرات في موضوع صراع البقاء ده وهنشوف أسبابه ونقرب منه ويا ترى البشر بيتصارعوا ازاي أيضا تعالوا نبدأ ونشوف صراع البقاء والصراع الذي دائما يكون فيه فائز ومهزوم معطى ومحروم قاسم ومقسوم تعالوا نشوف صراع البقاء البقاء يكون بقى للأذكى للأقوى للأصلح تعالوا نشوف حلقتنا للآن تفضل يا سبحان ده في حروب في صراع شو نسر بياخد رزقه كان في صراع على السلطة في يتعرضوا لمخاطر شديدة شوفوا مخاطر عالية جدا قد ممكن الخاسر يذل ويهان او واحد فيهم يتاكل او يفترس او قد يلاقي حتفه في لحظة من اللحظات وهو لم يتوقع ان يحدث له مثل هذا لازم هيطلع كسبان وخسران شوفوا هنا كل دي أشكال من الصراع يا مكان بين قوة وضعف ماك وبين قدرة وعجز كلها ودايما من في تراب أقوياء هم اللي بيستحوذوا على الموقف وكان وهم اللي بينالوا في النهاية الجوائز وكان في الدنيا ملك شوفوا كل المخلوقات دي بتتصارع فيما بينها يومها ومع غيرها تعالوا نشوف أول مثل من من الصراع الم- وهو آه، يا فرس النهر ده بيزن 1800 آه، كيلو تقريبا و- وسريع آه، ممكن يجري لحد 48 كيلو متر في الساعة إلا وكان وأسنانه أنيابه شوفوا أنيابه آه، آه، ممكن تصل آه، الأنياب إلى نصف متر هو مخلوق نباتي يحب ال- ال- المية والخضرة ال- فرس النهر بيعيش في مجموعات بيبقى ليها رئيس واحد هو ده شوفوا مخدوش ومجروح وليه إناث كثيرات هو القطيع كله إناث ما فيهوش غير آه، رئيس واحد وهو الذكر لكن نصيبه جاي هذا ال- ال- ال- الرئيس أنه أصبح عجوزا كبر في السن في الدنيا فبدأ آه، خلاص بدأ الشباب كل ظالم يتطلعون لمركزه ومنصبه وهكذا سنة الله في خلقه ودي آه، يعني سنة مضطردة اليوم القيامة سنة مضطردة مالك والموت لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش إنسان هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن شو هنا ال- هذا الشاب من ال- فرس النهر عمال يعضه عمال يضربه وقطع له ديله و... و... يعني كسره خالص عمال يضربه والتاني خلاص عجز مش قادر يقوم ولا قادر خلاص كده مش حتى هو مش هيقاوم يعني خلاص هيسكت يقول له خلاص إن انا انهزمت مش ممكن الكبير اللي هو ال ال ال الشاب اللي هو جسمه ضخم ده يهدى الا لما العجوز ده يمكنه من انه يقف فوق ظهره ده معناه انه فاز عليه وانتصر خلاص كده مش هيقدر يهدى الا كده كده خلاص هدي خلاص شوفوا ال- الذل والمهانة التي حدثت للمهزوم وهكذا الحال وهكذا الدنيا وهكذا آه، تكون الأمور يا مكان هنا الذكر الجديد اللي هو المنتصر بيعلم أماكن تواجده ب- من خلال آه، والتراب آه، يعني رائحة معينة بيفرزها وبينشرها ما بين المزروعات كان في الدنيا آه، ده بقى مسكين مشي بعيد عن القطيع وبعيد عن الناس وانهزم ونالوا الخسارة الخسارة والانكسار منظر تاني في صراع البقاء الأسود أسد ملك الغابة مسيطر قوي آه، شجاع ما بيهموش حاجة شوف عايش حياة راغدة هنيئة يعني ياكل وقت ما هو عايز يفترس اللي هو عايزه ما بي- والإناث موجودين آه، عنده بيخدموه بيجيبوا له الأكل والشرب هو مبسوط الحقيقة إن الأسد دي عادته إن الإناث بتصطادله هو كسول بس وظيفته في الدنيا إن هو يحمي القطيع ويتهنى مع الأسرة لكن هنا القدر لا يمهله في ناس بتتطلع ل- لمكانته اتنين من الأسود جايين هم شباب صغيرين عايزين يحتلوا مكانته لكن في الأسود ما ما بينفعش حد يحتل مكان حد إلا إذا قتل يا منام القائد القديم هو بقى مش هيسكت ظلمة في هو المظلم مش هيسكت كل يعني شوف لذلك يقول لك آه، يعني دافع دافع دفاع الاسود شوفوا ازاي الاسد شافهم هو ده, ده اللي كان كسلان وهادي دلوقتي شوفوا بقى اصبح شرس وقوي من هنا اليوم وجيري على اعدائه الناس اللي عايزه تاخد مكانته آه، آه، جه على واحد آه، شوفوا عض خربش اجرح يا وما اضرب آه، طرد الاولاني خد التاني شوفوا الدماء بتسيل شوفوا ازاي اسد فعلا اسد يا ترى نقدر ندافع عن امتنا زي الاسد ده كده ما بيدافع عن اسرته وجهه شوفوا خلاص جري الاثنين جريوا وهنا بيقول لهم آه، انا هنا الملك وانا هنا شوفوا مشيوا الاثنين مكسورين آه، الاسد ما عندوش حاجه اسمها تقاعد ما عندوش حاجه اسمها معاش ما عندوش حاجه اسمها انه يعيش ب- بنص صحه او خلاص هو لو لو عجز بيموت بيتقتل فورا هكذا حياة الأقوياء ويا ريتنا نتعلم ازاي ندافع عن أمتنا وندافع دفاع الأسود هنا آه، منظر آخر مشهد آخر مثل آخر من ال- من ال- الصراع صراع البقاء هنا ال- ال- الورل اللي هو الليزرد اللي احنا شفناه المرة الماضية فيها ولكن المرة دي جايبين جزء منه بس وهو جزء التصارع
هل الجزء ده احنا ما شفناهوش المرة اللي فاتت والتراب هو بيستخدم لسانه بيستخدم لسانه في وجود انه يجد الاكل والشرب بيشم من خلال لسانه في الدنيا اكله شربه حياته وكذلك زوجاته هنا آه، وجد زوجات في مكان رايح لهم لقى واحد تاني بيتصارع عشان يحصل عليهم هتبدا بقى آه، عمليه التصارع شو هنا الصراع ده ده امر يعني آه، شوفوا بيتصارعوا بيتشابكوا كانهم بشر تماما كانه كانها مصارعه حقيقيه شوفوا ازاي كانه بشر والله سبحان الله شوفوا هنا هيوقعوا في الميه ويغرقوا شوفوا آه، هنا وهكذا الحياة تعب كلها الحياة شقاء تعب وعناء من وكان في الدنيا مر وهنا دول يعني محافظين على نفسهم شوية انهم ما بيتصارعوش آه، لحد الموت ولكن لو واحد فيهم غلب التاني بيغطسه في المية شوية فالتاني خلاص بيعرف انه انهزم فبيسكت وبيمشي جاي ليل عالدنيا ضلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم وهم يشوفوا صراع- صراع مستمر.
وبحاج. يا مكان فيها وياما من هنا منظر اخر بقى للقيامة من الممات مناظر الصراع ودي انا عشت كده فيها شوية دنيا ومات آه، صراع القرود صراع القرود آه، في قرد اسمه الجلادة وده موجود في آه، مرتفعات الهيمالايا شو ده الجلادة وموجود هنا كمان في اثيوبيا شوفوا بقى تخيلوا القرود الجلادة دي ايضا رئيس واحد لكل القطيع وهو طبعا آه، هو المسيطر له كل الحقوق هو وهو جالس كده وجد عصابة في عصابات وعصابات القرود من أسوأ العصابات اللي موجودة آه، في مهاجمة الآخرين تخيلوا لما حيوانات تكون عصابة هيبقى الحال عامل ازاي هنا ال- الذكر ما عندوش حل لازم هيقاوم لحد النهاية هيطلع ويحاول ي- يقاتل ويحاول يدافع لكن لانه مش مش ممكن يسيب المساله ماشيه بالطريقه دي هنا ما دام عمل شفايفه كده وقلبها لفوق وبين الاحمر من فمه ده معناه ان هو رايح يقاتل على طول وجري مهما نوره آه، طال هنا ليل الدنيا حال هيروح يقاتل هؤلاء الشباب اللي عاملين عصابة على المكان لكن هم اللي جري وراه وقرروا ان هم ان هم يتخلصوا منه هو جري هي- كان يعني قال لك يعني جري نص شفارة اجري واهرب بجلدي وهم مستنيين هم كده معناه انه انهزم لكن مش هيجد بد الا انه يهرب بقى هو هيستنى لحد السنة الجاية جري شوفوا جري بكل قوته جري وهم جري وراه ليطردوا بعيدا عن هذه ال- ال- الأسر وبعيدا عن مملكته تماما اهو ده شوفوا جري وبيقفوا واقفين بقى بيقولوا اياك تيجي هنا تاني ليل اوعى تيجي هنا مرة تانية اصبح وحيد منام بعد الملك والعز وبعد الرئاسة والريادة أصبح وحيدا طريدا كل ظل مش قادر يتحرك هنا اسود الأسرة
يا لما خلاص الذكور كلها بت- تضرب بهذه الطريقة بتعتمد الأسرة على الإناث يوم القيامة والإناث آه، قدر محتوم في أيام الصعبة هي اللي بتربي الذكور هي اللي بتربي الأطفال دنيا خلاص الذكور ما ما بقاش ليها وجود هنا ال... شوفوا ال- ال- الذكر اللي هو كان ملك ده هيعمل ايه لا وجه هيروح يعمل خطة س- سخيفة عايز ي- يبقى ريس بالعافية عايز يبقى قائد بالعافية شوفوا ازاي هيروح يخطف واحد من ال- الأطفال الصغيرين علشان يجبر الإناث ان هم يبقوا معاه ومكان منه ايضا بالظبط زي ال- زي البلطجيه والشبيحه وزي اللهو الخاف اللي احنا مش عارفينه لغايه دلوقتي اللي بيحاول ي- يخوف الناس من خلاص برضه وجد مصارعه ووجد قوه ووجد م... يعني شوفوا صحيح سبحان الله زي البشر بالظبط هنا يقول لهم طب خلاص انتوا طب معلش حقكم عليا اللي اللي زعلانه دي تع- هيبدا يفليها بقى هيبدا ينتقل للمرحله اللي إيه اللي فيها هدوء وتحاور وتشاور طب نقعد ايه آه، نقعد نتفاهم وبدا يفليها عشان تهدى اللي ابنها ضاع
من يعني شوفوا كان ملك من شويه دلوقتي اصبح فلول مين شافه الشباب اللي هم احتلوا محله جوله تاني وضربوه من وكان في الدنيا شوفوا سبحان الله يعني ال- ال- اللي اللي بيحتال حتى في الحيوانات مفيش حد هيملك بال- ب- بالعافية محدش هيملك بالخيانة محدش هيملك بال... وحتى لو ملك عمره قصير عمره قصير و... و... ووقته قليل شوفوا ممكن تستمر هذه المعارك اللي بيحاول يسترجع فيها ملكه لمدة أيام وبرضه ي- يضرب ويهان ويهزم في الآخر هيحصل إيه بقى هو قهر تماما عارفين إيه اللي حصل يا إخواني عارفين إيه اللي حصل هيستخدموه في إنه يعتني بالأطفال أصبح جليسة أطفال شوفوا ذل مهين شوفوا بس القائد الجديد سمح له حاجة عجيبة جدا القائد الجديد سمح له بانه آه، يقعد مع الصغار ويحتضنهم ويأكلهم ويعتني بيهم ويخليهم دي بقت وظيفته الجديدة كقائد آه، ل- لهذه المجموعة ال- المسألة لما بتبقى بين مخلوقات وبعضها والمسألة متروكة لهم يبقى الأقوى هو اللي ينتصر يبقى الأذكى هو اللي ينتصر يبقى الأكثر قدرة على التحكم في كل شيء هو اللي ينتصر لكن لما يكون الناس لما يكون الناس في حرب أو في صراع وربنا مع واحد فيهم يبقى القوي والمسيطر والذكاء والذكي والغني هتنفعه بإيه بقى قوته وثروته وغناه وذكائه انا بسال السؤال ده لكل واحد سواء كان بقى آه، في مكان ريادي رياسي قائد حاجه اي مكان بقى انا بسالك سؤال انت دلوقتي مفكر نفسك قوي يا سيدي انت قوي مش مفكر نفسك انت قوي انت غني انت مسيطر انت معاك الاعلام ومعاك كل حاجه طيب لو انت صح كنت هتلاقي كل الناس تتبعك لان هو الناس مع الحق اساسا والناس بيفهموا الناس بيفهموا مين اللي على حق ومين اللي على باطل مين اللي على حق آه، بيبان واللي باطل برضه بيبان مين اللي بيعمل خير ومين اللي بيعمل شر وان طال به الزمن وكما قال القائل وايما كان في مرئ من خله وان خالها تخفى على الناس تعلمي يعني الشاعر بيقول بيقول اي واحد فيه في قلبه حاجه بيبان بيبان يقول لك والله انا شفت انا على وشه كده اللي طيب ده يقول لك والله على وشه كده سماحه والتاني يقول لك ده كده وشه كده جاي معكر كده هو مش مظبوط بيبان وما كان في امرئ من خله وان خالها ت- تخفى على الناس تعلمي وكما قال عثمان بن عفان ما من رجل كان في قلبه شيء قط إلا ألبسه الله ثوبه مفيش بني آدم يكون في حاجة في قلبه إلا ربنا بيلبسه التوب بتاعها بيبان بقى في كلامه في تصرفاته في كل حاجة ف... فأنت لو ضحكت على الناس تضحك على مين لو كذبت على الناس تكذب على الله لو زورت على الناس هتزور على ربنا ما هو عارف هو يعلم سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى واعلموا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فالخاين ده آه، اللي بيظن ان هو خان بني آدم أو غشه أو لا ده في الحقيقة هو هو ارتكب ارتكب جريمة بشعة في إيه؟ في حق نفسه ليه؟ لأن خلى ربنا عدوه يعني لو واحد ظالم وتاني مظلوم ربنا بيقف في صف مين؟ ربنا بيبقى مع مين؟ مع المظلوم فربنا قال على الظالم إنه لا يفلح الظالمون إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يصلح عمل المفسدين فانتقلت المعركة ما بين إنسان وإنسان كيان وكيان إلى معركة بين ظالم اللي كانت ظالم ومظلوم أصبحت بين الظالم وبين الله بين الخائن وبين الله لذلك ربنا بيدافع بقى شو بيقول لك إيه يخادعون الله والذين امنوا ربنا رد عليهم قال ايه وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون شاطرين زي ما قلت كده بالظبط يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يخدعون الا انفسهم فهو بيخدع نفسه لان خلى ربنا ضده وربنا سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب مالكش دعوة بالناس الطيبة الناس الكويسة الناس اللي بتقول شرع الله مالكش دعوه بيهم لان انت انت لما بتعاندهم وبتحادهم وبتقف قصادهم يبقى بتقف قدام ربنا. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. فمساله الصراع مساله الصراع مساله محتاجه شويه رويه ومحتاجه شويه هدوء ومحتاجه شويه صبر. فانا بقى انا بوجه الرساله دي لكل واحد بيتصارع على حاجه على سلطه على مال على رئاسه وطبعا الرئاسه جايه والانتخابات جايه و- وهتشوفوا الصراع والله لن يملك الا من ملكه الله ولن يجلس على كرسي الا الذي يجلسه الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وانا الكلام ده انا بقوله والله لكل آه، المسلمين ولكل المصريين في الفترة ك- بالذات اللي جاية بكلم آه، بكلم اخواني في الشارع وبكلم اخواني في المسجد وبكلم المصريين عموما وبكلم الشرطة وبكلم المجلس العسكري وكل دول بقول لهم يا جماعة والله لن يصح الا الصحيح والله لن يصح الا الصحيح لازم كلنا كده نتقي الله زي ما ربنا قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الكلام ده كلام ربنا ربنا بيقول امشوا صح وانا هبارك, هبارك لكم في كل حاجة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض عشان كده أنا بكلم الحاكم الآن قبل ما ينزل خلي بالك إن أحسنت أحسن الله إليك خل- خد بالك ربنا لا يجازي المحسن إلا بالإحسان ها ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى آه، آه، يحب المحسنين يحب المحسن فأحسن كما أحسن الله إليك أنت حاكم أحسن للمحكومين أنت غني أحسن للفقراء والمساكين أنت قوي أحسن للضعفاء والمستضعفين أحسن عامل ربنا سيبك من الدول القوية وال... ل- والله دول عبيد لله سبحانه وتعالى يعني يا جماعة هو يعني الدول الفقيرة والمساكين والمسلمين عباد لله وأمريكا مش م... م- اللي فيها مش عباد لله كلهم عباد لله هل ربنا سبحانه وتعالى يعني يص- قادر على آه، على المستضعفين والغلابه و- او الناس اللي ما معهمش اسلحه قويه وما يقدرش على اللي معاهم ذري وهيدروجيني ونيتروجيني ابدا كل الاثنين عند الله عند الله سواء الاثنين عند الله سواء شوف ربنا بيقول ايه من عظمته سبحانه وتعالى حديث عظيم جدا كان الراوي راوي هذا الحديث إذا رواه يجلس على ركبتيه من شدة عظمة هذا الحديث ربنا بيقول إيه يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا رب اهدنا يا رب يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا رب اطعمنا اطعمنا يا رب من رزقك الحلال يا عبادي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم اللهم اكسنا يا رب وحلنا بحلة الإيمان يبقى كل واحد كل واحد ضال الا ان ربنا يهديه استهدي ربنا يهديك كل واحد جائع الا ان ربنا سبحانه وتعالى يطعمه كل واحد آه، عار الا ان ربنا هو اللي يكسيه يا عبادي كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن و... ثم أوفيكم إياها يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هو ده الحديث كله وحديث عظيم جدا زي ما انتم شايفين معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أخي عماد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الحمد لله كيف الحال الحمد لله رفع الله قدرك الله يبارك.
ومنزلتك في الدنيا والآخرة آمين وأنت.
وتحية لك ولقناة الرحمة والعاملين فيها والقائمين عليها الله يكرمك أه، ولا شك أن سبحان الله حتى الحيوانات أعزكم الله يعني لها فيما بينها شريعة أه، ولا تتعداها أو ولا تتجاوزها فما بالك فما بالك بنا نحن فما بالك بإسلامنا فما بالك بمصرنا التي هي أم الدنيا وأقول لمن يتكالب ويريد فقط المنصب أو الجاه أو السلطة الملك لله سبحانه وتعالى يهب من يشاء وينزعه ممن يشاء نحن نريد أن نحكم بشرع الله عز وجل وبدين الله هو ه- ه- الله سبحانه وتعالى غايتنا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا واختصار كي يعني لا أخذ أكثر من حقي أننا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنحيا كراما أو سنقضي إلى ربنا كراما أيضا وأقول لمن يعني غرتهم الدنيا وغرتهم المناصب نحن نريد شرع الله عز وجل احكمونا بشرع الله لا ن- نحن لا نتعصب لفلان ولا علان ولا نحن يعني حينما سبحان الله بايعنا الرجل فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لأنه رجل يعني رفع لواء الشريعة رفع راية دين الله عز وجل فلذلك ونحسبه من الصادقين ولصدقه نحسبه آه، اتبعناه فنحن ما زلنا بفضل الله عز وجل يعني نخلف الرايه ومن يرفع الراية فنحن وراءه وأقول لشيخنا أثبت أنت رجل والرجال قليل
جزاك الله خيرا يا أستاذ عماد. آه، ولا شك نحن نحن مع من ي- مع من يطبق شرع الله سبحانه وتعالى احنا لينا خالق واحد رازق واحد ملك واحد سبحانه وتعالى وهو خلقنا وهو اللي بيحكمنا ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قال الا له الخلق والامر ما دام هو الخالق وحده يبقى هو اللي يامر وحده سبحانه وتعالى ده حقه سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى آه، قال ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعلى فكرة الكلمة دي اللي قالها كان نبي الله يوسف عليه السلام وقالها في مصر وقالها للمصريين قال قال إن الحكم إلا لله قال أرباب متفرقون خير بيقول لهم كده بيقول يا مصريين أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحقيقة أنا معانا فقرة تانية آه، آه، آه، برضو الحقيقة يعني فقرة مؤثرة جدا شوفوا واحد بيظلم حيوان انتوا عارفين ان ظلم ال- ال- البشر يعني ده كتير جدا تع- شوف ظلم الحيوان آه، اللي بيظلموا الحيوانات احنا جبنا قبل كده نماذج ومشاهد لكن المرة دي بقى عارفين مصارعة الثيران مصارعة الثيران واحد كان بيعمل مصارعة الثيران ومصارعة الثيران دي على فكرة حرام لأن فيها تعذيب وإيلام للثور ويظل يضربوه بالسيوف والحراب والسهام في أماكن معينة قريبة من قلبه علشان دمه ينزف و... ويبدأ يموت بالبطيء وفي الآخر بيبقى فيه سيف كده بيدخلوه من من ظهره او من جنب رقبته فبيدخل على قلبه مباشره فبيموت. مصارع الثيران واقف ويعني بعد طبعا ما اذى الس- الثور آه، كما تعلمون جميعا جه بقى كان جزاؤه من جنس عمله انه ان هو سبحان الله وقع وما تعرفش وقع ازاي وقع بطريقه عجيبه جدا وكانت النتيجه ايه النتيجه انه ذاق من نفس الكاس من نفس اللي جرعه ل- للثور هو ذاق منه الثور ضربه بقرنه ضربة غريبة جدا آه، دخلت من حلقه خرجت من فمه وتعالوا نشوف المنظر عشان محدش يظلم حد لا يظلم حيوان ولا طبعا يظلم انسان تعالوا نشوف المنظر اتفضلوا
Que tiene que atacar y dejarse la puesta ahí, que sea lo, lo que sea.
segunda Que el, desinfló un poquito.
el toro diga una cosa u otra.
واقف شوفوا زي ما انتم شايفين كده اهوت كل اللي في ظهر السور ده هو سهام وحراب وشوفوا الدم سايل الى قدميه المسكين شوفوا والتاني واقف بمنتهى الثبات بصوا هيقع مش هتعرفوا وقع ازاي وقع بطريقه عجيبه جدا وماسك السيف في ايده عشان يضعه في قلبه ويموته وتخلص القصه سبحان الله العظيم شوفوا بس هنا هيقع بصوا ازاي وقع ايه اللي وقعه ما تعرفش هيضربه ضربه سبحان الله العظيم خرجت من فمه طبعا انتم ما خدتوش بالكم ايه اللي حصل تعالوا بقى نشوفها مرة تانية بمنظ... بالطريقة ال- البطيئة بصوا شوفوا هتدخل من من حلقه الوجوه كلها لك من ترابها والتراب قرنه خرج منين من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال زهوره جاي للعب دنيا حالك إلا وجهه كلها لا مكان فيها مهان إلا وجهه كلها لك من تربها وتربها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا
شوفوا المنظر يعني حاجة يعني سبحان الله آه، معلش يا استاذ محمد يعني لو تعيدها لنا تاني وانا هسكت خالص مش هتكلم عشان تتاملوا المنظر يعني فعلا سبحان الله عشان ما حدش يتجرأ على ظلم حد انت مش عارف هتقع امتى مش هتعرف مش عارف هتقع امتى مش عارف آه، آه، الضربه هتجيلك منين جاءته في امنه ربنا يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا آه، بياتا وهم نائمون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون تفضلوا معي Se la pitón bueno con el capote.
Sí. Muy sí, que todo fue- Ha hecho una bici muy buena ahora.
No tiene que descararse ya, ¿eh? Porque esta es la tercera serie, ha habido una primera con la mano derecha, la segunda bajó. Esta tiene que ser ya la buena. Cuidado, cuidado, que se queda, cuidado, Le ha hecho la cuidado.
zancadilla. ¡Ahí va! ¡Ay, no! ¡Ay, qué feo!
No, no, no, no. No ha podido hacer daño de verdad.
¡Qué feo la ha cogido de la No me cara.
digas, sí. Le ha cogido la cara.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال زهوره جاي للعب دنيا حالك إلا وجهه كل في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم الهلك مهما
الظلم ظلمات ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إنما يرحم الله من عباده الرحماء ومن لا يرحم لا يرحم ومن لا يرحم لا يرحم أنا بوجه ندائي لكل من له سلطة ولكل واحد أذى مسلم أو حتى أذى إنسان عادي أو حتى أذى حيوان ما لا تتمادى وتب إلى الله والله وخطابي وأنا بكلمكم والله بمنتهى بمنتهى الصفاء خطابي لا أستثني منه أحدا لا حاكم ولا محكوم ولا رئيس ولا مرؤوس كلامي بوجهه لكل المصريين ولكل المسلمين وللجيش والشرطة وللمجلس العسكري وللحكومة وللبرلمان اتقوا الله في مصر اتقوا الله في المساكين اتقوا الله في الضعفاء ده انت لما تاخد الضعفاء في حضنك وت- وتساعدهم ربنا بيعينك ده النبي ر- عليه الصلاة والسلام لما رجع وحكى للسيدة خديجة اللي حصل له في غار حراء بيقول لها خفت على نفسي بيقول لها انا خايف لا يكون حاجة غلط حصلت لي الوحي لما نزل له النبي خاف قالت له والله لا يخزيك الله أبدا بتقول له والله لا يخزيك الله أبدا ليه قالت له إنك لا تقر الضيف وتعين الكل وتعطي المحروم وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتصل الرحم لا يخزيك الله أبدا وانت بتعين الفقراء والضعفاء والمساكين لا يخزيك الله أبدا وانت بتدافع عن حقوق المظلومين لا يخزيك الله أبدا وانت واقف في حقوق, في حقوق المظلومين والمنهوبين لا يخزيك الله أبدا ما تخافش وكذلك لازم تخاف انك تظلمهم وانك تف- تسفك دمائهم وتهتك استرهم وتكشف عوراتهم حرام حرام حرام وفوق الخلق خالق وف- وفوق الملك مالك سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا, أرب... ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم معنا اتصال من الأردن السلام عليكم يا محمد الو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الشيخ كيف الحال؟
الحمد لله
والله انا ما جدد برنامج الجو عم الشيخ والله ربنا يخليك لينا انت الشيخ محمد حسان والله الله يكرمك يا ريت توطي بس التلفزيون انا مصري زيك يعني كلنا اولاد بلد واحده بس الغربه وحشه بقى عم الشيخ مصري او اردني او خليجي او سعودي او اي كلكم حبايبنا
الله يخليك والله يا عم الشيخ الله يخليك يا ربنا يخليك لينا انت الشيخ محمد حسان الله يبارك وكل الشيوخ انا اول كل...
مره اشترك بالقناه يعني وكده يعني والله بحضر القناه بتاعتك يعني أكتر- بقالي اكتر من سنتين بحضرها والله الله يصلح حالك ويكرمك جزاكم الله خير فإخواني آه، في لكل حاجة نهاية في ل- للظلم نهاية وفي للطغيان نهاية لازم هتنتهي لازم هتنتهي وأجمل ما في البلاء أنه يزول لازم هينتهي البلاء ويبقى الأجر على المبتلى وأعظم أو يعني أعظم مفسدة تقع على الظالم إن أيضا الحياة بتزول ويبقى عليه وزره وبالذات إن كان حاكم أو إمام بيبقى عليه وزره ووزر من أضلهم بيبقى عليه إثمه وإثم من أضلهم وهكذا لذلك أنا بخاطب كل واحد له منصب أنت مش عايز مش عايز تبقى في ظل عرش الله يوم القيامة ولا أنت مش مؤمن أصلا بالكلام ده هو مش النبي عليه السلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم وأولهم إمام عادل إمام عادل قائد عادل رئيس عادل واحد في مجلس عسكري عادل واحد في البرلمان عادل واحد في الشرطة عادل يبقى في ظل عرش الله يوم القيامة انت يعني انت انت ما بتتمناش تبقى في ظل عرش الله يوم القيامة يعني لازم يبقى ليك حسابات تانية مع ربنا ها لازم تبقى مع الذين يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى تجارة لن تبور وبكلم إخواننا بقى كلهم بقول لهم لا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ما تختلفوش وما تتشرذموش اجتمعوا على كلمة سواء حتى تكون كلمتكم مسموعة وفي كل شيء لابد وأن آه، نترك الخلافات جانبا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا وإياكم الحقيقة احنا معانا فقرتين آه، إخوان وبالذات حبايب الصغيرين طلبوها الفقرة الأولى فقرة البطة اللي خدعت ال- ال- الضبع ودي يعني طبعا آه، يعني برغم انها شيء ي- يظهر انه يعني آه، فكاهي وشكله حلو لكن ليها مغزى كبير جدا وهي ان ممكن الصغير يتغلب على الكبير ب- ب- بذكاء وبحسن تصرف وتعالوا نشوف البطة اللي حاولت تحمي أولادها وتغلبت على ضبع وحش كاسر وخلصها الله منهم تعالوا اتفضلوا معايا
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا صيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا في جنة خلد مقعده بقربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن يا رب خلصنا من الطغاة وخلصنا ممن يفسد حياتنا وي- ويسفك دماءنا ويزهق أرواحنا ويهتك أستار المسلمين يا رب العالمين آه، ال- ال- الفقرة الثانية الحقيقة واللي أنا متأثر بها جدا آه، فقرة آه، ال- ال- الطائر الكبير الأم كبيرة آه، حجمها كبير بس رجلها كسرت فعاجزة مش قادرة ت- تجري مش قادرة تطير فوقفت عاجزة ولكن آه، آه، أولادها هم اللي بدأوا يأكلوها الأولاد صغيرين شوفهم بقى يعني برضو لمحة صغيرة كده وأنا هسيبكم تتابعوا الفقرة شوف الأم آه، لما بتيجي ت- تطعم أولادها يا ريت كان في وقت كنا بنلكم فقرة آه، طائر كبير بيأكل ولاده عشان نشوف الفرق الأم بتضع منقارها في فم الصغار عشان تأكلهم الصغار خايفين بيقدموا لها الاكل وخايفين من لان منقارها ضخم وممكن يضرهم ومع ذلك شوف آه، ما يعني ما تركوش الموقف وبياكلوها بس الفرق بقى شوف حنيه الام ورقتها لما بتيجي تطعم والولد او البنت اللي بيجوا يطعموا او أو امهاتهم في فرق وتعالوا نشوف المنظر والمنظر جميل جدا هسيبكم برضه تستمتعوا بيه آه، آه، اتفضل يا استاذ محمد
طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا صيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
ما أجمل الله في خلقه ما أجمل الله في خلقه ما أجمل الله في رزقه ما أجمل الله ما أجمل الله سبحانه وتعالى في تكوينه وتدبيره النبي عشان قال لله ت- لله مئة رحمة إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة جزء أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق فبه يتراحمون وبه يتعاطفون حتى أن الدابة لا تح- لا ترفع حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه في رواية تانية فتعطف به الوحش والدواب والهوام فسبحان فسبحان من هذه رحمته سبحانه وتعالى الحقيقة في ناس بيسألوني على وقت البرنامج وقت البرنامج آه، كل يوم خميس إن شاء الله عز وجل بعد أذان المغرب بعشر دقائق آه، ميعادنا في برنامج هذا خلق الله بعد المغرب في كل يوم خميس بعشر دقائق يعني لو الأذان بيأذن ستة ونص يبقى ميعادنا آه، سبعة إلا تلت بتوقيت القاهرة لو بيأذن آه، سبعة إلا تلت يبقى ميعادنا سبعة إلا عشرة إن شاء الله عز وجل آه، مع بال ما بنصلي هنا في الاستوديو بنطلع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل من هذا خلق الله آه، آه، كل آه، حلقة بإذن الله عز وجل آه، أتمنى أن تكون مصر أحسن من الحلقة التي سبقتها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على أهل مصر ال- الهداية والرحمة والأمن والأمان والسلم والإسلام وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بقربه ويسعدنا بحبه وأسأله سبحانه وتعالى أن يقي ال- المسلمين في كل مكان شر الفتن ما ما ظهر منه وما بطن وأن- وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وأن نجعله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى أن يكفينهم بما شاء وكيف شاء وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد الظالمين في نحرهم وجزاكم الله خيرا ونلتقي بإذن الله عز وجل في الخميس القادم كما هو آه، العادة لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر